بسم الله الرحمن الرحيم المفروض آخر حاجة احنا خدناها كانت في رسالة بولس لأهل تسالونيك الأولى عمال هو إيه يعزي فيهم يعني ويقول لهم كلام مفاده استحملوا اللي انتوا فيه ده الرب حصل له كتير وانا كمان حصل لي وانتوا عارفين اللي حصل لي في فيليبي ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب معاناة المؤمنين في تسالونيكي احنا في الإصحاح الثاني العدد 13 من أجل ذلك نحن نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة كلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين هو المقصود هنا بكلمة الله المقصود بها ايه تعالوا كده نبص تسالونيك الأولى دي دايما بنسى اختصارها بس مش مهم ادي تسالونيك الأولى 2 13 نجيب مقارنة ترجمة الحياة لذلك نحن أيضا نرفع الشكر لله بلا توقف لأنكم لما تلقيتم منا كلمة البشارة من الله قبلتموها لا كأنها كلمة بشر بل كما هي في الحقيقة باعتبارها كلمة الله العاملة أيضا فيكم أنتم المؤمنون هو كلمة الله هي الموضوع ده فيه يعني رد على ان كل كلمة الله دي مش ضروري معناها المسيح في نصوص كتير بتوضح المعنى ده فهنا هي في النص اليوناني بيستخدم كلمة لوجوس وبيقول ان ده مش اللوغوس بتاع أناس لكن كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنون هو المقصود بالكلمة اللي هي الدعوة يعني أو الرسالة أو البشارة لأنكم إذ تسلمتم منا تسلمتم دي بقى إيه المقصود بيها التسليم أو التقليد يعني تمام فهم إيه خدوا من بولس اللي بولس المفروض خدوا منين من الله يعني هو بيقول لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله كلمة خبر من الله فهو المقصود هو بولس كان بيقول ان هو ايه ربنا هو اللي اختاره وتم اعلان هذا الاختيار عن طريق المسيح فهو عاوز يقول ان كل تعليمه دي في الاخر من الله وهكذا وان ده ايه, إيه مهمته يعني هو كرسول إيه من الله يعني فانكم ايها الاخوه صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهوديه في المسيح يسوع يعني ايه بكنائس الله التي هي في اليهودية المقصود بيها يعني ان هم في وسط يهود ككنائس التي التي في منطقة اليهودية تمام برضو العربية المشتركة بتقول تلك الكنائس تلك الكنائس التي باليهودية واليسوعية بتقول الكنائس التي باليهودية الإنجيل الشريف بتقول إيه؟ بتقول فاليهود اه في بلاد يهوذا في بلاد اليهود يعني ده المقصود من النص ان هم ايه, إيه صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها كما هم أيضا من اليهود يعني كنائس سالونيكي دي مش في وسط يهود بس هو بيقول ان انتوا حصل لكم زي اللي حصل للكنائس التانية اللي في وسط يهود ان اليهود ايه اضطهدوهم وبهدلوهم فانتوا برضو ايه عشيرتكم يعني هو بيتكلم عن ناس كان دعوتهم في وسط يهود فبقى في مسيحيين من اصل يهودي واليهود كانوا بيضطهدوا هؤلاء المسيحيين من اصل يهودي انتوا بقى ايه في وسط وثنيين فامنتم فبقى في ايه مجموعة مسيحيين من أصل وثني برضو الوثنيين اضطهدوهم وكده فهم كده ايه هم زي الكنايس اللي كانت في وسط يهود مسيحيين من أصل يهود يأمنوا اليهود اضطهدوهم دول ايه إيه، مسيحيين من اصل وثني الوثنيين اضطهدوه طيب كويس قوي لانكم تالمتم أي- انتم ايضا من اهل عشيرتكم تلك الالام عينها كم هم ايضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءهم ده بيتكلم بقى عن جرائم اليهود ان هم قتلوا المسيح وقتلوا كمان انبيائهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس يعني ايه أضداد يعني بيضايقوا كل البشرية كل- بيضايقوا كل الناس ده وصف لليهود يعني ان هم ايه بيتخانقوا مع كل الناس وبيضايقوا كل الناس يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا يعني هم بيضايقوهم في الدعوه حتى يتمموا خطاياهم كل حين فاكر لما كنا بنقرا في اعمال الرسل بولس كان بيبشر في وسط اليهود راح اليهود جم قوموا الناس على آه، بولس وراحوا سجنوه ولا كانوا هيرجموه تقريبا وافتكروا انه مات فراحوا رموه بره البلد ده لما كان في وعظته في اهل اثينا فهو بيقول ايه ان حتى اليهود لما بيلاقي ان هو بيبشر في وسط وثنيين برضه اليهود ما بيسيبوهمش حتى يتمموا خطاياهم كل حين ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب يعني أنا بس بعيد عنكم بوجها لوجه لكن أنا دايما فاكركم ب- بقلبي اجت- اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين وإنما عاقنا الشيطان عاوز أبص بس على آه، ترجمات النص ده بيقول لهذا عزمنا أن نأتي إليكم على الأخص أنا بولس مرة بعد مرة فعقنا الشيطان هو هو بيتكلم بصيغة الجمع يعني هو تقريبا المقصود بيها المجموعة اللي هو ذكرها في الأول اللي هي إيه، بولس وسلوانس وتيموثاوس الثلاثة اللي مذكورين في أول الرسالة فعشان كده هو إيه بيتكلم بصيغة الجمع وبعدين راح قايل أنا بولس على وجه التحديد ما بين الثلاثة دول يعني دول كأنهم ثالوث يعني بيتكلموا واحد من الثالوث راح إيه قال لك أنا بالأخص عاوزاك فعاقنا الشيطان دي ازاي عاقنا الشيطان يعني صيغه بلاغيه كده او نوع من انواع ال- الادب يعني زي ما مذكور مثلا في القران الكريم فانساه الشيطان او كده يعني بينسب الشر للشيطان لكن في نقطة مهمة بالنسبة للموضوع ده وزي ما اتكلمنا عنها قبل كده ان المسيحيين بشكل عام ما بيحبوش ي- ي- ينسبوا ولو بشكل عام ان الله عز وجل ياتي من قبله افعال في اعتقاد البشر ان هي مفسده او شر فاهم ازاي ان احنا كمسلمين بنؤمن ان كل افعال الله عز وجل فيها الخير للبشر لكن الشر دي من وجهه نظرنا احنا احنا اللي بنشوف ان ده فيه حاجه وحشه او سيئه بالنسبه لنا لكن في نص موجود عند المسيحيين بيقول ايه في في الجامعه لا ده مش مش هو ده في نص تاني غير ده ده هو يطلع لي كل النصوص آه. اهو اشعيا 45 سبعة مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذه اشعياء 45 7 فهم ايه ال- ده ايه النص ده بي بي بيثبت ان الاله هو خالق الشر لكن احنا ما ب- يعني كمسلمين ما بنتكلمش بهذا يعني احنا بنقول ان كل شيء من من الله عز وجل وما فيش شيء ص- يعني آه، ظاهر في الكون او موجود في الكون من كائن اخر غير الله عز وجل. لكن هنا النصارى المشكلة عند النصارى ان هم عندهم الكتاب بيقول ان الله هو خالق الشر وبعدين يتناقضوا ويقولوا لا ربنا مش خالق الشر او ان الشر مش من عند ربنا ده من الشيطان فيبتدوا يدخلوا في ايه نظرة الثنائية دي ان الخير من عند ربنا مقابله الشر من عند الشيطان وبعدين في عالم النور وعالم الظلمه فربنا في السماوات وده مكان ملكه لكن تحت الارض في الظلمه ده مكان ملك الشيطان ويبتدي يظهر بقى ايه ان هم اضداد او اقران لبعض يعني تمام طيب فهو بيقول ايه, إيه احنا وصلنا فين لانكم تلا آه واما إيه في نصر آه لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مره ومرتين وانما عاقنا الشيطان لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا ام لستم أم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لانكم انتم مجدنا وفرحنا يعني ايه ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه ترجمة الحياة بتقول إيه افتخارنا أمام ربنا يسوع المسيح عند عودته أم لستم أن إيه إيه العربية المشتركة بتقول فمن سيكون رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا أمام ربنا يسوع المسيح يوم مجيئه أما هو أنتم يعني أنتم اللي أنا هفتخر بيه لما المسيح يجي مرة تانية فواضح ان كان بولس بيقول هو هيبقى موجود في الوقت ده وهم كمان هيبقوا موجودين في الوقت ده فاصبروا واحتسبوا علشان ايه هو قرب يجي يعني استحملوا انما انما مش عارف مين انما النصر صبر ساعه يعني انتوا فاضل لكم خلاص وقت بسيط والمسيح هيجي مره ثانيه الاصحاح الثالث ارسال تيموثاوس الى تسالونيكي لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسانا أن نترك في أن, أن نترك في أثينا وحدنا فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح عاوز أبص بس على النص ده آه خادم الله ده دياكون دياكون ده اللي هم بيترجموه شماس يعني شماس كلمة شماس أخانا ومعانا في خدمة الله تيموثاوس أخانا والعامل ومعاون الله معاون الله دي وحشة أوي ما علينا ومعانا في خدمة آه هو الكلمة اليونانية في كلمة اللي هي عبارة خادم الله كلمة دياكون خلينا أكتبها لكم على السبورة هي الأقلام فين؟ حد خد الاقلام الشنطه سبحان الله المهم هنا دي دياكون لو عاوزين نجيب اصل الكلمه اللي هي ايه دياكونوس دياكونوس دياكونوس دي اللي هم بي بيترجموها شماس او خادم في الكنيسه تمام فهو بيقول ايه فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح يعني هو كمان بيبشر تبشيرنا بالمسيح وكده هو شغال معنا في الحوار ده حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات يعني ده بيوضح ان هم ايه يعني خلاص الاضطهاد ده ممكن ياثر على ايمانهم فبعت لهم تيموثاوس تيموثاوس عشان ايه يثبتهم على ايمانهم وما يرتدوش بسبب هذه الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق يعني أنا قلت لهم أنتوا إيه أمنتم الناس مش هتسيبكم في حالكم وإيه كأنه بيقول يعني إن إيه ربنا ما بيتركش حد يقول أنا مؤمن إلا لما إيه يبتلي يعني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كان مؤمن قوي بولس ده ما شاء الله المهم فهو بيقول ايه لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم يا ترى إيه ارتديتم ولا لأ لعل المجرب يكون قد جربكم إيه مين المجرب ده الشيطان لا يكون ايه لعب في دماغكم كده ولا كده وقال لكم ترتدوا الناس دي هتسيبكم في حالكم لما ترتدوا اما نشوف ايه اللي حصل فيصير تعبنا باطلا يعني كل اللي عملناه في دعوتنا راح فشوش طبعا الكلام ده ايه كانه يعني بيدي لك صوره ان المهم بالنسبه لبولس نتيجه الدعوه يعني يجمع بني ادمين يتبعوه خلاص مش ان هو كان هيكون له اجر حتى الناس دي يعني فضلت مؤمنين ما آه، فض- ارتدوا بيدي لك الاحساس ده يعني واما الان فاذ جاء الينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بايمانكم ومحبتكم وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم فمن اجل هذا تعزينا ايها الاخوه من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بايمانكم يعني احنا كنا قلقانين قوي بسبب ايمانكم لكن اطمنا الحمد لله لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب يعني خليكم واثقين وخليكم مؤمنين كده واجمدوا لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا النص ده مش فاهمه بس مش مهم طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم يعني ايه ان نكمل نقائص ايمانكم يعني انتوا ايه ما وصلكوش الايمان كله او ما اتكلمتش معاكم في كل المسائل الايمانيه لان هم ايه بولس ما عادش عندهم كتير هم يا دوبك دخلوا المسيحيه كده فده يمكن كان سبب من اسباب ان هو يخاف لا يرتدوا لان هم لسه حديثي عهد بالايمان يعني وان هم لسه محتاجين يتعلموا عن الايمان اكتر صلاة بولس لكنيسة سالونيكي بيقول والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم ثواني كده إيه عاوز أشوف ترجمة الموضوع ده عشان أنا حاسس إن النص ده فيه تحريف بسيط فين ترجمة الفان دايك بتاعتنا أهي احنا في العدد رقم كام 11 ادي 11 لا هو شكله الترجمة مظبوطة نبص كده في الترجمات التانية ليت الله أبينا نفسه وربنا يسوع المسيح يسهل أمامنا الطريق إليكم والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا عسى أن يمهد طريقنا عليكم الله أبونا نفسه ويسوع ربنا طيب كويس كويس أسأل إلهنا وأبانا نفسه ومولانا عيسى أن يفتح الطريق لنا لنحضر عندكم ده الإنجيل الشريف
حاجة مش مهمة.
إيه هو اللي هي يهدي طريقنا اليكم عايدة على الله الاب ولا على
هو واضح ان اللي عايد على الاثنين حتى يعني الاثنين هم دول بيثبتوا- يعني كده مثلا ممكن تستدل بقى على الثبات الثالث اللي هم متفقين في الجهر.
ايه لا مش متفقين في الجوهر متفقين في مشيئه او هو بيدعو ان ان كان ده يكون إيه، في الصالح يعني ان ال- ان المسيح يبقى من ارادته ده وان ربنا كمان ي- ي- ييسر له الامر ده فاهم ازاي يعني يكون في صالح الدعوه يعني والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة إيه، بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع القديسين يعني إيه تفضلوا ثابتين كده وإيمانكم يزيد لغاية ما يجي بقى هو مرة تانية الإصحاح الرابع حياة ترضي الله فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا دي برضو إيه موضوع التقليد والتسليم ده أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله وتزدادون أكثر لأنكم تعلمون أية وصايا أعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا النصوص دي كأن إيه بيوضح هم عندهم مشاكل زنا أو كده أو على أقل تقدير بولس خايف إن هم على أساس إن هم من خلفية وثنية فما عندهمش القواعد ال- الأخلاقية دي فأكد عليهم في النقطة دي لأن الوثنيين إيه كانوا إيه بيكثروا من الزنا يعني فهو يا اما هم فعلا كان عندهم الزنا فبينهاهم منه بيأكد عليه يا اما دي كانت طبيعه الوثنيين وهم مسيحيين من اصل وثني فبينبههم في النقطه دي. فهو بيقول ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه بقداسه وكرامه لا في هوى شهوه كالامم الذين لا يعرفون الله وبعدين ايه ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر مش فاهم بقى يعني ايه ان يطمع على اخيه في هذا الامر يعني ايه واحد متجوز واحده فده يزني معاه ولا مش عارف مين ده النص رقم كام أر... لا حول ولا قوة. أربعة أربعة ستة وألا يعتدي حقوق أخيه ويسيء إليه في هذا الأمر ولا يعتدي على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر ولا يلحق بأخيه أذى أو ظلما في هذا الشأن هو واضح إن المقصود بيها في موضوع الزنا ده يعني ولا يعتدي أحد على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر طب خلينا نبص كده على تفسير تطبيقي ولا بتاع كانت مقاييس الحياة الجنسية منخفضة جدا في الإمبراطورية الرومانية والأمر لا يختلف كثيرا عن ذلك في كثير من المجتمعات اليوم فإغراء ممارسة الجنس خارج إطار الزواج قوي والخضوع لهذا الإغراء له نتائج خطيرة فالخطية الجنسية لابد أن تؤذي شخصا أو عائلة أو عملا أو حتى كنيسة فليست لها نتائج نتائج جسدية فقط بل روحية أيضا يبقى هو ده المقصود يعني ان محدش ايه بهذا الزنا هيكون كانه بيعتدي على آه، على اخيه بقى زوجته اخته ايا كان بقى اللي هيزني بيها والله المستعان أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة إذا إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس يعني هو بيقول ان احنا مقدسين وكده ومواهب الروح القدس والحوارات دي فانت لما تزني كانك انت بتسيء لله يعني طب النص اللي موجود في اول الشهر مش مهم.
اللي هو ايه اذهب وخذ نفس مالها طب ما احنا بنناقش هنا مش مهم مش مهم وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا يعني إيه بقى متعلمون من الله دي تعليم تعليم الجنس أيوة يعني هم عرفوا منين يعني إزاي متعلمين من الله او إن- ما هم أصلا وثنيين هيجيبوا منين من تعليم الاسلام بولس اي حد أما المحبة الأخوية فلست لكم حاجة أن أكتب إليكم عنها لأنكم بأنفسكم قد تعلمتم من الله أن تحبوا يعني كأن آه ماشي يعني حاجة ربانية كده فيهم آه، إن أنتوا تحبوا بعضكم بعض فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونية كلها وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم واضح إن هم إيه كانوا شحاتين في نجيب كده العدد 11 نبص في الترجمات بيقول الحياة أن تسعوا بجد إلى العيش بهدوء مهتمين بممارسة شؤونكم الخاصة ومحصلين مع- معيشتكم بعمل أيديكم كما أوصيناكم العربية المشتركة وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم ما شاء الله وتشغلوا بما يعنيكم وتعملوا بأيديكم كما أوصيناكم طب الإنجيل الشريف بيقول إيه بالمرة وأن لا تدخلوا في أمور الغير وأن تكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما علمناكم واضح إن هم إيه كان فيهم إن هم ما بيحبوش يشتغلوا يعني طيب المجيء الثاني آه، آه، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد هم واضح أن هم كانوا شحاتين ولا تكون لكم حاجة إلى أحد طيب المجيء الثاني للرب في العدد 13 بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين ناس ماتوا يعني لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه فإننا نقول لكم خلي بالكم سيحضرهم الله أيضا معه يعني إيه؟ يعني ربنا هيقيم هذا الأم... هذه هؤلاء الأموات وهيبقوا مع مين؟ المسيح فيبقى واضح إن المسيح مش هو الله اللي هيقيم الأموات في يوم الدينونة يعني تعالوا نبص كده على ترجمات النص ده 14 الحياة بتقول إيه فما دمنا نؤمن أن يسوع مات ثم قام فمعه كذلك سيحضر الله أيضا الراقدين بيسوع فكذ... آه، العربية المشتركة فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع طيب وبعدين فكذلك سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا دي بقى تحريفة كده لذيذة يعني سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا دي اليسوعية آه. طب الإنجيل الشريف وكذلك نؤمن أن الذين ماتوا وهم مؤمنون به سيقيمهم الله ليأتوا مع عيسى واضح ان ده المعنى المظبوط للنص لكن اليسوعية ايه كأن هم هيقيموا الأموات بالمسيح هو اللي هيقومهم لكن ده مش واضح حتى في في ظاهر النص سيحضرهم الله أيضا معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب يعني ايه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب لا يعني كأن المسيح هو اللي أخبره بالكلام ده يعني إيه؟ آه أيوه فهنا بيقول هذا نقول لكم بكلمة من عند الرب ده الحياة العربية المشتركة ونقول لكم ما قاله الرب اليسوعية فإننا نقول لكم عن قول الرب الإنجيل الشريف بقى يا ترى توضح لنا مين الرب ده هو نحن نخبركم بالكلام الذي قاله المسيح نفسه تمام حلو أوي طيب البوليسية نبص كده على البوليسية بالمرة وإننا نعلن لكم بناء على قول الرب ماشي هو الرب ده المقصود به المسيح يعني كأن المسيح هو اللي قال له الكلام ده إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا يعني إيه الأموات في المسيح يعني من أجل المسيح اللي ماتوا من أجل دعوة المسيح والكلام ده كله سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام طبعا بولس خلى المسيح يطلع ايه كذاب لان هو المفروض اه لان هو المفروض الكلام ده المسيح هو اللي قال له انت يا بولس هتبقى مع الاحياء الباقين والناس اللي ماتوا دول هيقوموا الاول وبعد كده احنا ايه هتبقى انت مع الباقيين هتقابل هتقابلوني في الهواء وهكذا يعني هو كان الكلام ده ايه المسيح هو اللي اخبره لبولس والكلام ده ما حصلش يبقى المسيح ايه كذب يا اما بولس بيعزيهم بكلام كذب يعني ايه يعني بولس كذب على المسيح علشان يعزيهم ويثبتوا على ايمانهم لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام يعني ال ال الهدف من الكلام ده ان انتوا تصبروا على الابتلاء وتصبروا على الاضطهاد علشان خاطر المسيح قرب يجي واحنا الاحياء الباقين الى قدوم الرب لا نسبق الراقدين لكن الراقدين هيقوموا وبعد كده احنا هنحصلهم في الهواء الاصحاح الخامس كيف ننتظر مجيء الرب فهو بيقول الرب جاي اهو بسرعه او قرب يجي هيجي امتى بالظبط واما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء وده وصف غريب جدا لإيه ل- ليوم القيامة هيجي إمتى هيجي زي الحرامي ما بيتسحب بالليل طيب ما علينا لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون يعني ايه ال- الواحدة ما بتعرفش هتولد امتى فيوم القيامة دي ايه كأنه هيجي زي ما الولادة مرة واحدة بتيجي للحبلى ما بتعرفش ايه الست بتبقى عارفه اخر تسع شهور ماشي بس ما بتعرفش انهي يوم بالظبط هيجي فيه ال- الولاده يعني ممكن تيجي السابع او سادس انت ايش عرفك كده المهم واما انتم ايها الاخوه فلستم في ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم كلص يعني انتوا عايشين في حياه تقوى فالموضوع ده مش هيبقى بالنسبه لكم وحش لما يجي يوم الرب المهم ان هو بيربط ايه ان يوم القيامه او اليوم اللي هيجي فيه المسيح وهيجي فيه معاها زي ما المسيح قال في انجيل متى ان الشمس هتظلم والقمر لا يعطي ضوء وتتساقط نجوم السماء والكلام ده كله وبعدين ايه السماء إيه إيه الحق الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله ده نفس فهم بولس هو من ضمن هذا الجيل السماء والارض يزولان ولكن كلامي لا يزول يعني الكلام ده لازم هيتحقق هيتحقق طب امتى بالظبط هيتحقق اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ما فيش انسان يعرفه طب اللي في السماء يعرفه ولا الملائكه الذين في السماء طب انت يا يسوع يا اللي انت اعظم من الملائكه تعرف ولا الابن امال مين اللي يعرف بس الا الاب الا الاب وحده تمام فده كله مرتبط بنفس الموضوع ده ان المجيء الثاني للمسيح زي ما المسلمين بيعتقدوا انه هيكون ايه قرب الساعه والقرآن الكريم بيقول عن المسيح عليه السلام وإنه لعلم للساعة يعني إيه؟ يعني لما يجي المسيح مرة تانية تعرفوا إن الساعة قربت يعني علامة تعرفوا بيها تعلموا بيها إن الساعة قربت ده تفسير الآية مش زي ما المسيحيين المتخلفين بيقولوا إن ال- إن المسيح عنده علم الساعة وإنه لعلم للساعة يعني هو نفسه عنده علم الساعة لا المقصود إن المسيح كإنسان أو كشخص هي- هيجي قرب الساعة فوقتها تعرفوا ان هو ايه تعلموا ان الساعة قريبة ده المعنى يعني طيب فهو بيقول لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم أبناء نور وأبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننم إذا فلا ننم إذا كالباقين يعني ما ننامش نفضل سهرانين ونصلي ونصوم والحوارات دي يعني فلا ننم إذا كالباقين بل لنسهر ونصحو لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا فهو ايه بيدي لفته كده عن عقيده ال- الفداء والكفاره ان الله لم يجعلنا للغضب يعني علامات الغضب وعلامات الابتلاء اللي ربنا هيبتلي به البشر وعلامات غضب الله عليهم دي مش هتصيبنا لكن ايه بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لاجلنا فاحنا خلاص الغضب ده مش هيصيبنا ولا حاجه حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه يعني احنا كده كده ايه داخلين الجنة أو, خلص أو, أو, أو عندنا الخلاص لكن هو المقصود طبعا بولس ما بيقولش ايه دي نقطة خلافية بالنسبة للمسيحيين هل كده كده الإنسان نال الخلاص بإيمانه بالمسيح ولا ممكن يعمل حاجات وفي الآخر ايه يرتد وما يدخلش الجنة معظم المسيحيين سواء ارثوذكس او كاثوليك البر- العوام يعني معتقدين ان هو على حساب الدم انا داخل داخل ليا نصيب يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب كده كده داخل الجنه تم- اه دي ترنيمه هو كده كده داخل الجنة تمام مهما عمل من خطايا ومهما عمل من سيئات برضه كده كده داخل الجنة لكن المفهوم الأرثوذكسي أو فعلا المفهوم الصحيح من خلال كلام كلام بولس إن لا ممكن ناس يكونوا مؤمنين وفي الآخر يرتدوا أو يعملوا خطايا تضيع عليهم إيه إيمانهم وإن بولس بيعتقد إن اللي بيتعمد ويبقى مسيحي وبعد كده تحصل له مصيبة أو ابتلاء ويرتد ده ما ينفعش يرجع مسيحي تاني ما ينفعش يبقى تاني مؤمن لا ما خلاص هو المسيح اتصلب مره واحده انت لما ايه تتعمد تؤمن وتتعمد انت كده ايه مت مع المسيح وقمت مع المسيح والمسيح عمل الكلام ده ايه مره واحده فمش صوره هي تقوم ترتد وتقوم ايه داخل المسيحيه تاني ما ينفعش خلاص راحت عليك يا معلم وده اللي بيتم فعلا دلوقتي ايه ده اللي بيتم اللي بيتم لا اللي بيتم ان ايه آه، واحده عايزه تتجوز تتطلق وتتجوز تاني فتقوم ايه داخله البروتستانت او ت- او تبقى مسلمه وبعدين تتجوز وتقوم ايه تتعمد تاني فلا المفروض ان ان الارثوذكسيه والكاثوليكيه بتعتقد ان المعموديه والميرون والكهنوت مره واحده بس ايه اتعمد مره واحده اه و... و... وتبقى كاهن مره واحده اللي هو السر السيامه السيامه دي يعني تاخد ختم الختم ده ما بتاخدوش غير مره واحده المعموديه ده إيه، ختم بيحصل مره واحده الميرون اللي هو الزيت المقدس لتثبيت الروح القدس دي مره واحده ال- سيامه الكهنوت يعني انت تنال مواهب الروح القدس وتبقى كاهن دي مره واحده بس تمام عندهم طلاق
البروتستانت عندهم ان الزواج اصلا مش سر فبالتالي انت ممكن تت- تت- تتجوز وتطلق وتتجوز تطلق براحتك لا كذا إيه، آه، زوجه واحده اه بس لكن انت ممكن تتجوز وتطلق وتتجوز وتطلق كتير براحتك طيب فهو هنا بيقول ايه كانك تقدر تستشف من النص ده اللي هو بيقول ايه حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا نحيا جميعا معه يعني احنا كده كده ايه هنبقى معاه يعني لكن ده مش ال- الفهم المؤصل لبولس من خلال نصوص اخرى هنبقى نفوت عليها بعدين لذلك عز عزوا بعضكم بعضا لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا يعني ايه لو واحد آه، نص نص في الايمان انتوا ايه تقووا ايمانه يعني ثم نسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وان تعب وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبه من اجل عملهم يعني دول ايه بيتعبوا معاكم في الدعوه وحاجات زي كده فايه إيه خلوا بالكم منه يعني سالموا بعضكم بعضا ونطلب اليكم إيه ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع عاوز أجيب ترجمات النص ده يعني إيه أنذروا الذين بلا ترتيب إيه المقصود بالترتيب احنا في نص رقم كام
14 14 في الإصحاح الخامس الحياة بتقول أن تعظوا الفوضويين ال- العربية المشتركة بتقول أن ترشدوا الكس الكسالى اليسوعية بتقول أن تنصحوا الذين يسيرون سيرة باطلة المقصود بكلمة إيه أنذروا الذين بلا ترتيب يعني إيه؟ يعني المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده إن الكنيسة كان بيبقى ليها عبادات بترتيب معين يصلوا في أوقات معينة يصوموا في أوقات معينة حاجات زي كده فواضح إن الناس اللي إيه ما بتلتزمش بترتيب عبادات الكنيسة دول إيه ناس وحشة انذروهم إن هم كده ماشيين في الطريق الغلط أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع معظم المسيحيين بيحبوا النص ده اللي هو بيقول ايه أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر فهم بيجوا عن عند النص اللي بيقولوا ايه لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فادر له الايسر واللي خد منك الرداء اديله بنطلون وكلام زي كده طيب فهم ايه النصوص على لسان المسيح للاسف بتقول فيما معناه ان خلي الشر ينتشر في الارض براحته زي ما هو عايز وما تقاومش اي شر تمام وبرضه اللي هو نظام ايه ان احبوا اعداءكم باركوا لعينكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم يطردونكم يعني بره بلدكم بره بيوتكم يعني فللاسف هذه التعاليم على لسان المسيح بتعطي روح السلبيه فهم بيحبوا ايه يفسروها بالنص ده هو ان لا المقصود ان انت لما حد يعتدي عليك بشر ما تردش انت عليه بشر لكن انت ممكن ترد عليه ازاي ممكن ارد عليه وفي نص بيقول بشكل مطلق لا تقاوموا الشر يعني ما تبديش اي نوع من انواع المقاومه سواء بخير او بشر طيب هنا بيقول بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر ودي دي ده نص حلو يعني كان ايه بيقول زي الحلال باين والحرام باين وفي امور مشتبهات فالمشتبهات دي تنفضوا لها يعني تحيه ختاميه على فكره بالمناسبه انا مش بحب الاخوه اللي بينتقدوا نصوص الكتاب المقدس ومش بيقدروا يطلعوا من الكتاب اي حاجه حلوه يعني لا هو زي ما الكاثوليك بيقولوا ان في اخلاقيات وفي تعاليم بس برضه مع الاخلاقيات والتعليم في مصايب كتير وفي حاجات غير اخلاقيه وفي حاجات وحشه وهكذا لكن انت آه في تعاليم كويسه وفي بلاوي سودا كتير يعني لكن انت لو ايه اجتهدت تقدر تطلع تعليم جيده ما بين ركام كبير من الباطل وايه والحاجات اللي ملهاش لازمه. في الاخر بيقول بقى تحيه ختاميه واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح يعني خلوا بالكم ايه احفظوا نفسيكم لغايه ما يجي امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا ايها الاخوه صلوا لاجلنا سلموا على الاخوه جميعا بقبله مقدسه وايه غالبا معناها قبله مقدسه اي ليس فيها شهوه يعني بوسوا بعض كده سلموا على بعضكم ببوس لكن ايه البوس ده ما فيهوش شهوه ولا حاجه اناشدكم بالرب ان تقرا هذه الرساله على جميع الاخوه القديسين فده كان دليل ايه ان المسيحيه ديانه كتابيه ليه المسيحيه ديانه كتابيه لان هي بتعتمد على وثائق مكتوبه اول وثائق مكتوبه اعتمدت عليها المسيحيه كديانه كتابيه هي ايه هي ايه اول كتابات اعتمدت عليها المسيحيه كديانه كتابيه هي ايه العهد القديم بعد العهد القديم اعتمدوا على رسائل بولس بعد رسائل بولس جت بقى باقي انواع كتابات العهد الجديد اللي هي الاناجيل والاعمال وباقي الرسائل والرؤى بعد كده كمان جت باقي الكتابات الادبيه المسيحيه زي ايه كتابات الهيكله الكنسيه التفاسير كتابات ضد الهرطقات وكتابات دفاعيه كل انواع الكتابات دي او الوثائق المكتوبه بتوضح ان المسيحيه ديانه كتابيه طب اليهودية ديانة كتابية ليه؟ برضو عشان عن- عندها الكتب المقدسة التناخ بتاعها والزيادة على التناخ في عندها بقى باقي الكتب التقليد اليهودي زي التلمود والمدراش والكبالة ومش عارف مين والأسامي الغريبة الملعبكة بتاعتهم دي فهو هنا بولس بيقول ايه اناشدكم بالرب ان تقرا هذه الرساله يعني ايه ان تقرا هذه الرساله هو واضح جدا ان بولس كان بيعمل نسخه من رسائله ولكن معظم المجتمع المسيحي ما كانش لا بيعرف يقرا ولا يكتب فكان بيحصل ايه هذه الرساله تقرا على الكنيسه بشكل عام فكان في منصب في الكنيسة اسمه القارئ هذا القارئ يقف في وسط الكنيسة ويمسك الرسالة وإيه ويقراها على جماعة المؤمنين فهو واضح إيه إن الرسالة دي كان بولس مهمة خلوا إيه تتقري على كل ال- القديسين اللي عندكم علشان تثبتهم وتعزيهم وهكذا وفي الآخر إيه نعمة ربنا يسوع المسيحي مع معكم آمين آمين آمين يبقى احنا كده خلصنا رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي كل فايدتها إن هي بتحكينا بتحكي لنا عن بعض المجتمعات المسيحية الأولى إن واضح إن إيه كان في مسيحيين من خلفية يهودية وفي مسيحيين من خلفية وثنية والاتنين كان بيحصل لهم اضطهاد اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين من خلفية يهودية والوثنيين كانوا بيضطهدوا المسيحيين من خلفية وثنية واضح ان الاضطهاد ده كان بيصل الى درجة الموت فبيحتاج بولس ان هو يعزيهم لحالتين اساسيتين الحالة الاولانية ان انتوا تت- تتحملوا هذا الاضطهاد لئلا ايه ترتدوا عن الايمان والسبب الثاني ان هو بيعزيهم علشانه هو ان انه ايه في ناس كانت بتعتقد ان الناس دي ماتت في طيس قبل ما المسيح يجي فكان بيقول لهم لا الناس دي ما ماتتش في طيس وبعدين واضح ان بولس ايه بيعطي بعض القواعد الاخلاقيه لهذه المجتمعات اللي من خلفيه وثنيه علشان خاطر ما كانش عندها نواميس او شرائع تمشي عليها فكان دايما بيأكد على المسيحيين اللي من خلفيه وثنيه انهي ابرز مشكله بالنسبه لهم الزنا اللي هي ايه ال ال ال الاباحيه الجنسيه ان هم ما كانوش ايه بيراعوا موضوع الزواج اي حد يزني باي حد فكان بيقول لك واضح ان انتوا ايه الموضوع ده متفشي بالنسبه لكم او خلوا بالكم من الموضوع ده علشان الزنا حرام بن- بايه ان انتوا جسدكم مقدس لربنا والروح القدس ومش عارف مين والكلام ده كله وبرضه الزنا يعتبر اعتداء على حقوق اخوانكم الاخرين وهكذا وبرضه الرسالة دي بتأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك إن المجيء الثاني للمسيح كان منتظر في الجيل الأول من المسيحيين تمام وفي الاخر بولس بيوضح لنا ان المسيحيه ديانه كتابيه بحيث ان ايه المؤمنين المسيحيين كانوا بيعتمدوا على رسائله ككتابات بياخذوا منها ايه تعاليمهم ووصاياهم والكلام ده كله حلو قوي الكلام ده طيب الرساله اللي احنا هنقراها بعد كده الرسالتين بتوع اهل كورنثوس نقرا مدخل كده لرسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. قصة بولس في كورنثوس مذكورة في أعمال الرسل الإصحاح ال 18 من واحد ل 18 نفتح كده أعمال الرسل نبص عليها هم بيقولوا إيه؟ إن من خلال النصوص اللي موجودة في أعمال الرسل بنقدر نعرف إن بولس قعد في كورنثوس سنتين والعلماء بيقولوا دول حوالي من 50 ل 52 خلوا بالكم يبقى احنا كده ايه احنا قلنا ان رسالة بولس الى اهل تسالونيكي مكتوب ان هي من 49 ل 51 تمام اه فهو بولس يعني يا خمسين يا- ما هو ممكن يكون بولس كتب لهم وهو اثناء رحلته في كورنثوس ما فيش مشكله هو قعد في كورنثوس من كام من خمسين من خمسين لاثنين وخمسين تمام قعد سنتين في كورنثوس ال- العلماء عندهم مشكلة في تحديد زمن الرسالة الأولى والرسالة الثانية ليه؟ لأن رقم واحد هذه الرسائل تتكلم عن رسائل ضائعة لبولس فبالتالي احنا مش قادرين نعرف كورنثوس الأولى كورنثوس الأولى ادي دي كورنثوس الأولى كرسالة بتذكر رسالة قبليها وبعض العلماء بيق- بيقولوا ان برضو كورنثوس الثانية بتذكر رسائل ضائعة فبما ان في رسائل ضائعه فهم مش قادرين يحددوا طب دول اتكتبوا امتى لكن الخلاصه هم اكيد ايه, إيه, إيه ما اتكتبوش في الفتره دي من اتن- من 50 ل 52 لا دي الفتره اللي قعد فيها بولس في كورنثوس هو كورنثوس دي من من رسائل انهي رحله الثانيه ولا الثالثه رسالة كورنثوس دي من رسائل رحلته الثالثة. طيب بولس كان في كورنثوس محكي عنه في أعمال الرسل الإصحاح كام؟ 18 يعني دي أثناء إيه؟ رحلته الثانية رحلته الثانية تمام يعني بولس زار كورنثوس في رحلته الثانية كتب لكورنثوس في ايه رحلته الثالثة المهم ان ايه إيه بسبب الرسائل الضائعة دي العلماء مش قادرين يحددوا بالظبط كورنثوس الاولى وكورنثوس الثانيه اتكتبوا سنه كام لكن هم بيقولوا من الاخر ان رس- اول حاجه كتبها بولس هي تسالونيك الاولى ما بين 49 ل 51 واخر حاجه كتبها هي روميا في سنه 58 فهم في النص بقى انتوا ايه ظبطوها مع نفسكم يعني. طيب نفتح كده اعمال الرسل اصحاح 18 ونبص كده على رحلته في كورنثوس نتذكر الموضوع ماشي ازاي ما جبتش معاك الكتاب ولا ايه ايه طيب فهو بيقول ايه بعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنطي الجنس يعني زي بيلاطس البنطي يعني ب- من من المكان ده بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبرسكيلا دول الناس اللي بيقعد يسلم عليهم اكيلا وبرسكيلا واكيلا العاملين معي في المسيح ده قابلهم فين في كورنثوس فلما نيجي نقرا في رساله بولس الى اهل كورنثوس في اخرها السلامات اللي بيقعد يسلمها دي ما نستغربش لما يجي يسلم على ايه على برسكيلا واكيلا العاملين معه في المسيح ده رساله طويله رساله كورنثوس دي ماشي هو في الاخر بيقول ايه تسلم عليكم كناس اسيا يسلم عليكم في الرب كثيرا اكيلا وبرسكيلا مع الكنيسه التي في بيتهما كويس قوي طبعا برضو بيسلم عليهم في روميا وبيسلم عليهم في كذا رساله المهم هو شافهم هنا في اعمال الرسل لان كلوديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود من روميا طردهم ده بيتكلم عن حاجه تاريخيه دي مش مهمه بالنسبه للايمان المسيحي لكن مهمه بالنسبه لايه تحديد الزمن اللي بولس كان فيها في كورنثوس فانهي زمن لما كان كلوديوس ده طرد اليهود منها تمام ولكونه من صناعتهما يعني بولس كان من نفس صنعة الاثنين دول أقام عندهما وكان يعمل لأنهما كان في صناعتهما خيامين يبقى بولس كمان كان صنعته إيه إنه خيام وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين يعني ده بيوضح ان في مسيحيين من خلفيه يهوديه وفي مسيحيين من خلفيه وثنيه ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مقدونيا سيلا ده قلنا ان هو ايه اختصار اسم سلوانوس اللي هو لسه ذاكره في تسالونيك الاولى من مقدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع يعني ايه منحصرا بالروح دي
يعني تملأه روح مؤمن يعني ترجمة الحياة بتقول ايه تفرغ بولس تماما للتبشير العربية المشتركة بتقول حصر بولس كل همه في التبشير بكلمة الله اليسوعية بيقول وقف بولس نفسه على نشر كلمة الله ماشي المهم وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم ده, ده مين لليهود اليهود إيه مق- يقاومون ويجدفون يعني بيقولوا كلام كفر عن المسيح نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن هنفض لكم واروح للوثنيين من الآن أذهب إلى الأمم فانتقل من هناك خلي بالك احنا في أواخر أعمال الرسل فهو بولس لفترة طويلة جدا كان ايه بيدعي اليهود بيدعي الوثنيين لكن وصل لنقطة واتخنق من اليهود فقال لنا خلاص يا عم انا مش هكلمكم تاني بعد كده ونشوف حد تاني بقى يكلمكم زي ما كان بيقول ايه ان انا اؤتمنت على انجيل الغرلة ومين وبطرس او ولا برنابا اه برنابا على انجيل الختان صح برنابا وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يسطس كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع وكيرسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا فهنا بيقول لك إيه تأسيس الكنيسة اللي في كورنثوس يعني فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة يعني ظبط نفسك في كورنثوس أنا معاك ما تخافش هو الراجل ده ما كانش بيروح الا البوليس بس في النهاية.
فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله آه هم دول س- إيه إيه سنة وست أشهر يعني إيه سنة ونص سنة ونص تمام ولما كان غاليون يتولى أخائية دي برضو معلومة تاريخية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به, وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستميلا وان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس التهمه دي صح ولا غلط صح بولس كان بيقول لهم ان انتوا مش مهم الناموس بالنسبه لكم عشان تعبدوا ربنا غلط ان هو بيعلم لكن هم قالوا الكلام ده على بولس ده كلامهم صح ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس يعني طريقه عبادته لله بخلاف الناموس وده الكلام ده صحيح الكلام ده صحيح ده زي النص اللي احنا قرانا قريناه في اعمال الرسل اللي هو بيقول ايه فيما معناه هي دي الطريقه اللي انا بعبد بيها ربنا فهي واضح ان هي كانت فعلا بخلاف الناموس وإذ كان بولس مزمعا أن يتكلم قال غاليون لليهود لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنتم بالحق قد احتملتكم لكنت بالحق قد احتملتكم ولكن إذا كان مسألة عن كلمة أو أسماء وناموسكم فتبصرون أنتم يعني أنا ماليش دعوة بالحوارات العائلية بتاعتكم دي لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور فطردهم من الكرسي فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ولم يهم غاليون شيء من ذلك يعني سابهم يضربوه زي ما هم عاوزين مين سوستانيس ده اللي هو اللي آمن وكان بيته جنب المجمع يعني واما بولس فلبث ايضا اياما كثيره ثم ودع الاخوه وسافر في البحر الى سوريا ومعه بريسكيلا واكيلا ده كده ايه بعدما حلق راسه في كنخريه لانه كان عليه نذر النص ده معظم الناس بيقولوا ده نص تافه احنا مالنا بولس حلق شعره فين هو فعلا احنا ملناش مل- مفيش اي اهميه بولس حلق شعره فين بس مهم بالنسبه لنا بولس حلق شعره ليه في نقطه جوهريه مهمه جدا جدا ومعظم المسيحيين ما بيفقهوهاش لما عملوا المجمع الاول في اورشليم اللي محكي عنه في الاصحاح ال15 من اعمال الرسل كان بيحكي عن ايه الوثنيين اللي من خلف الم- المسيحيين اللي من اللي من خلفيه وثنيه المفروض يلتزموا بالناموس ولا مش المفروض يلتزموا بالناموس كان في مسيحيين من خلفيه يهوديه بيقولوا لازم تلتزموا بالناموس يبقى لازم تختتنوا وان مش هيحصل لكم خلاص غير لما تلتزموا بالناموس فراحوا هم عملوا مجمع الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط فقالوا لا الكلام ده غلط احنا مش هنحمل الوثنيين عبء الناموس والشريعة لكن هم اخرهم ايه يلتزموا ببعض الوصايا البسيطة زي ان هم ما يزنوش او ما ياكلوش المخنوق او ما يشربوش الدم الدم المسفوح يعني وان هم ايه ما ياكلوش اللي مذبوح للوثن بعض الوصايا البسيطة لكن اي حاجة تانية في الناموس مش مهم يلتزموا بيها تمام الكلام ده بقى معناه ان المسيحيين ان من الاصل يهودي يفضلوا برضو يلتزموا بالناموس ايوه ايوه بدليل ان بولس مسيحي من اصل يهودي وعمل ايه التزم بشريعة الناموس بخصوص النذر شريعة الناموس اللي بخصوص النذر دي موجودة فين بص انا هعمل ايه دلوقتي في نسخة كده اللي هي اسمها ال ALT دي ال Analytical Literal Translation ما قالت لناش الموضوع ده موجود فين طيب هبص كده على ايه التفسير التطبيقي قالت لنا في العدد الاصحاح في سفر العدد الاصحاح السادس العدد ايه اتنين دي بقى الشريعة بتاعت النذر تيجوا نقراها العدد اتنين ستة ادي العدد اتنين ستة طبعا هنا هيقول لي ايه ال- ال- السفر ده مش موجود في الترجمه دي لان الترجمه دي عهد جديد بس فهقوم جايب ترجمه عهد قديم وعهد جديد لا الترجمه انجليزي إيه اتنين ستة ولا ستة اتنين ستة اتنين قل لبني وأمر الرب موسى قل لبني إسرائيل إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب نذر النذير لينتذر ما علينا فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا كل أيام نذيره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر كل أيام نذر افترازه مش عارف مين وفي الآخر إيه إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم يعني ما يدفنهمش ولا يلمسهم لو حتى ماتوا ما يلمسهمش إنه كل أيام انتظاره للرب مغ- انتظاره مقدس للرب وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره يحلق رأسه يوم طهره في اليوم السابع يحلقه وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن وبعدين فيعمل الكاهن واحد ذبيحة خطية والآخر محرقة المصيبة في الموضوع إيه؟ ان من ضمن شرائع النذر ذبيحه خطيه طب ازاي يكون في ذبيحه خطيه بعد ما المسيح ايه المفروض هو الذبيحه الاخيره ومفيش خلاص ذبحه على الهيكل بعد كده فده نوع من انواع التناقض ما بين ان العهد الجديد بيقول ان المسيح هو الذبيحه واللي مات لتكفير خطايانا فخلاص مش هنعود لشرائع الناموس اللي بتت... اللي بتتطلب ذبائح وقرابين المفروض الكلام ده خلاص ما يحصلش قوانين ده ايه؟
ايه إن يؤمن باختصار إيه؟
العدد نمبرز هنا بيقول فمتى نذر للرب ايام انتظاره ياتي بخروف حولي ذبيحه اثم واما الايام الاولى فتسقط لانه نجس انتظاره وهذه شريعه الرب واضح ان هي شريعه طويله قوي قوي قوي هي في اخرها في العدد 18 تقريبا ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتذاره ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة يعني يحلق شعره ويحرقه عند الذبيحة فإيه لما بولس بيجي يقول إن هو حلق شعره في كنخري عشان كان عليه نذر ده معناه إن بولس نفسه كان ملتزم بالشريعة طب ليه معظم المسيحيين حاليا مش- مش ملتزمين بالشريعه هل ده معناه ان هم كلهم كده مسيحيين من اصل وثني ولا هم بينفضوا للموضوع اصلا هم واضح ان هم بينفضوا الموضوع تمام طيب يبقى هو بيقول قصه بولس في كورنثوس مذكوره في اعمال الرسل من 18 الإصحاح ال 18 من 1 ل 18 هو بيقول إيه مدينة كورنثوس كان فيها أغنياء وفقراء ولكن الأغنياء قلة ضئيلة والسواد الأعظم من المساكين والعبيد عارف الكلام ده منين من خلال استقراء الرسالة نفسها كانت هناك أشكال منتشرة من الفساد حول هذا المجتمع الإباحية الجنسية وده مذكور في الإصحاح السادس شقاق وخلافات ومخاصمات ده مذكور في الإصحاح الأول وفلسفات وثنية يعني إيه فلسفات وثنية؟ يعني أفكار أو هرطقات أو تعاليم ضد التعاليم بتاعت بولس كل ده كان إيه؟ العلماء بيتم استقراء النصوص فبيعرفوا ان ده كان موجود في كورنثوس لكن احنا ما بنقدرش نعرف الكلام ده من خلال اللي حكي عن كورنثوس في اعمال الرسل من خلال رسائل كورنثوس بنقدر نعرف الكلام ده اقتباس من الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 505 من العهد الجديد بيقول ايه إن رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس هو كاتبها بالسبلنج ده تقدمتها رسالة كثيرا ما قيل لها الرسالة قبل الرسالتين القانونيتين ولم تحفظ لنا من الضياع يعني في رسالة بولس كتبها لأهل كورنثوس ولكن هذه رسالة ضائعة وأنا قلت قبل كده أنا إيه كاتب بحث في الموضوع ده اللي هي رسائل بولس الضائعة المهم رسائل بولس المفقودة آسف بحث بولس فيها في عدة موضوعات أحدها علاقات المسيحيين بالزنا طب وانت عرفت منين انت كنت قريت الرسالة قال لك لا رسالة كورنثوس الأولى تشير إلى هذه الرسالة وإلى محتواها فاحنا علشان كده عرفنا ان في رساله مفقوده وعرفنا ان هي بتتكلم عن ايه لان بولس بيقول كتبت اليكم في الرساله الا تخالطوا الزنا ثانيه واحده فهو الرسالة بتقول رسالة كورنثوس الأولى بتقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا فاستنتجنا هي فين الرسالة دي غير موجودة مفقودة ضائعة وكان بولس كان بيتكلم فيها عن علاقة المسيحيين بالزنا ومن الراجح أن تلك الرسالة التي رأى بعض المفسرين أن جزءا منها ورد في كورنثوس الثانية يعني في بعض العلماء بيقولوا إيه في مشكلة رسائل بولس الضائعة دي هل دي فعلا رسالة ضيعة ولا ده جزء من الرسالة الحالية كورنثوس الأولى ولا أجزاء من هذه الرسالة تم اقتباسها في رسائل تانية لبولس تمام دي آراء المسيحيين في في مشكلة رسائل بولس المفقودة دي فهو بيقول إيه ان التي راى بعض المفسرين ان جزءا منها ورد في كورنثوس الثانيه الاصحاح السادس من 14 ل 18 كتبت على اثر بطاقه بعث بها اهل كورنثوس وعرضوا فيها مساله فاجاب عنها بولس يعني من رساله بولس الى اهل كورنثوس بنقدر نستشف ان مش بس بولس كان بيبعت رسائل للكنايس لا بولس كان بيبعت رسائل لكنايسه والكنايس كانت بتبعت له رسائل وكان في معلمين كذبة كان ما بينه وما بين بولس ايه مراسلات تمام فدي كانت برضو من ضمن الأدلة اللي العلماء بيستد... بيستشهدوا منها إن المسيحية ديانة كتابية يعني بتعتمد على الوسائل المكتوبة أهمها موضوع الرسائل بعد العهد القديم فهو بيقول إيه ان الرسالة دي كتبت على اثر بطاقة بعث بها اهل كورنثوس وعرضوا فيها مسألة فاجاب عنها بولس فين؟ في هذه الرسالة المفقودة او اللي محفوظ جزء منها في كورنثوس الثانية. تمام. بولس يذكر في الرسالة شخصا يدعى ابولوس. ابولوس ده فين؟ ايه؟
يبقى بولس في الرسالة اللي قبل كده
لا لا
والرسالة دي يعني أبولوس ده احنا نقدر نطلعه من العهد الجديد يعني هو مذكور في أعمال الرسل ادي اهو مذكور في اعمال الرسل برضو 18 بيقول ثم اقبل الى افسس انا مش عارف ليه مش كاتبها في الملزمه إيه اكتب كده ان ابولس ده مذكور في اعمال الرسل 18 24 أعمال الرسل 18 24 ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب يعني كان دارس الكتب المقدسة كويس كان هذا خبيرا في طريق الرب يعني كان عارف دين المسيح ده كويس طب تعالوا نبص الترجمات بتقول ايه كان هذا خبيرا في طريق الرب ايه المقصود بيها كان قد تلقن طريق الرب تلقن مذهب الرب وكان قد تلقن طريقة الله الإنجيل الشريف وكان قد تعلم طريق المولى ما علينا من استخدامهم للمولى دي البوليسية وكان قد لقن طريقة الرب ماشي نرجع تاني لفان دايك كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا معمودية يوحنا فقط يعني ما كانش لسه اتعمد المعمودية الجديدة بتاعت المسيحيين او باسم يسوع المسيح يعني كان هو يهودي لسه آه وابتدأ هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه فلما جاء خلي بالك برضو كتب دي موضوع الرسالات بيرسلوا لبعض يعني كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح تمام يعني هو بقى مسيحي وبقى مية مية طيب المشكلة إن أبولس ده إيه مسيحي من أصل يهودي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بتوضح إيه بقى؟ إن بولس ذكر أبولس ده لكن واضح إن مجتمع كورنثوس كان بيحتوي على مجموعات أو أحزاب يعني إيه؟ يعني بعض الناس أمنوا عن طريق فلان وبعض الناس أمنوا عن طريق فلان وبعض الناس أمنوا عن طريق فلان وبعدين إيه؟ مختلفين مع بعض وعاملين أحزاب وبيتخاصموا وبيتخانقوا وهكذا فهو بيقول إيه؟ في حزب بولس ناس المؤمنين المتشدقين ومتعصبين لبولس وحزب ابولس اهو انا كاتب انه اعمال الرسل من 24 ل 28 وحزب بطرس وفي بعض العلماء بيعتقدوا ان بطرس زار كورنثوس والكلام ده مذكور في كتاب تاريخ الكنيسه بتاع يوسابيوس القيصري ان بطرس فعلا زار كورنثوس وحزب المسيح بعض ال- بعض العلماء بيقولوا ان حزب المسيح ده هو يعني المسيحيين اللي من اللي من اصل يهودي اللي هم ايه كان دول هم بقى اللي اتقال عنهم بعد كده ان هم النصارى اللي اتباع يسوع الناصري دول كان حزب لوحديهم وكان معتقدهم مختلف عن معتقد بولس الله اعلم يعني مفيش معلومات كتير بتذكر عن هؤلاء عن عن هذه الاحزاب فاهم ازاي؟ يعني كان احنا كل اللي نعرفه ان بولس بيذكر حاجه اسمها مسيحيين لابولس ومسيحيين لبطرس ومسيحيين للمسيح ومسيحيين لب- لبولس
يعني ايه التقسيمات دي؟ هو عشان كل واحد امن بده طب هو المفروض ايمانهم يجمعهم حاجه واحده
واضح ان ده مش الحال ما كانش بيجمعهم هم كانوا احزاب متفرقه انت هتوحدهم ليه وبولس واضح انه بي بيقول ان هم متفرقين ومتشتتين المهم ان بعض العلماء بيقولوا حزب المسيح ده هم المسيحيين اللي من الاصل يهودي ولا ده كان رد من بولس كانه بيقول المفروض ان احنا كلنا نكون للمسيح مش نتحزب لبولس ولا لابولس ولا لبطرس تمام فهنا بيقول برضو من ضمن اللي احنا بنقدر نعرفه من رسالة بولس إلى أهل كورنثوس إن إيه مجتمع كورنثوس كان يعاني من الفلسفات والأفكار الباطلة أيضا وبعدين هو بيقول إيه لعل أبولس هو الذي بلغ بولس بمشاكل كورنثوس الكلام ده ايه بنقدر نستقرئه من اعمال الرسل 19 طب تعال نبص على اعمال الرسل 19 بيقول ايه فحدث فيما كان ابولس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العاليه جاء الى افسس فاذ وجد تلاميذ سالهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم خلي بالك الموضوع كله ايه ان بولس كان في كورنثوس وواضح ان هو ايه قابل بولس لما هو كمان كان في كورنثوس لكن بعد كده ايه بولس سابهم واجتاز في النواحي العاليه وجاء الى افسس تمام المهم فاذ وجد تلاميذ سالهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قال له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس فسالهم بماذا اعتمدتم فقالوا بمعموديه يوحنا فقال بولس ان يوحنا عمد بمعموديه التوبه قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع وده من ضمن النصوص اللي ايه بتخالف متى 28 19 اللي بتقول ان المعموديه المفروض تكون باسم الاب والابن والروح القدس. بعض الاخوه المسلمين بيجي- بيجوا يقتبسوا النص ده بشكل خاطئ. هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس، فبيقول لك ده تناقض. لا يعني تنا- ت- تناقض ان الروح القدس محكي عنه قبل كده وهنا بيقولوا احنا ما نعرفش حاجه عن الروح القدس لا المعنى ان المعموديه الجديده لما كانوا بيتعمدوا كان بيحل عليهم الروح القدس وبيكتسبوا مواهب الروح القدس وأول ناس حصل لهم كده كانوا مين؟ التلاميذ في اليوم الخمسين إيه اليوم الخمسين ده؟ يعني بعد ما فات خمسين يوم على رفع المسيح للسماء في بعض الناس ما اعتمدتش هذه المعمودية فما حلش عليها موضوع الروح القدس ده هو، فما كانوش يعرفوا ايه هو الروح القدس ده وايه مواهب الروح القدس فواضح ان هذه المجموعة من المسيحيين كانوا من الناس دي اللي ما تعرفش ايه حاجة عن معمودية الروح القدس ولا حلول الروح القدس ولا الكلام ده فقال لهم طب انتوا ما معتمدين او إيه انهي معمودية اعتمدتوها فقال لك معمودية يوحنا قال لك لا معمودية يوحنا ده كان زمان دلوقتي احنا معمودية جديدة لازم ايه تعتمدوها باسم الرب يسوع فتحل عليكم الروح القدس طب ثواني، هو في كلام؟
متى ايه متى 28 19 فهنا هو بيقول ايه ان وا- ممكن يكون ابولس اللي مذكور انه ايه كانه قابل بولس لما ابولس كان في كورنثوس ابولس هو اللي قال لي ايه او مش ضروري ابولس قابل بولس لما كان في كورنثوس ان ابولس كان في كورنثوس وبولس مشي راح لافسس فابولس بعد ما بولس مشي حكى له بقى ايه اللي حصل في مجتمع كورنثوس بعد ما انت مشيت المفهوم ان اه ممكن يكون لا، ده مش شيء يقيني لكن ممكن يكون ابولس هو من ضمن المصادر اللي عرفت بولس بالمشاكل اللي حصلت في هذا المجتمع بولس يقول في الرسالة إن أهل خلوي أخبروه أيضا أن هناك خصومات مين أهل خلوي ده ما نعرفش عنهم حاجة لكن واضح إن هم إيه كانوا بيت أو كانوا مجتمع أو أسرة مسيحية كانت موجودة بعض العلماء بيقولوا إيه لو احنا فتحنا النص بتاع كورنثوس ده هو انا كاتب الاهل خلوي ده موجود في انهي نص؟ هو الم- المهم احنا هنفوت عليه بس احنا مش هنقدر مش هندخل في قرايه كورنثوس الاولى دلوقتي المهم ان اهل خلو ده في بعض العلماء بيقولوا وده من ضمن الاستنتاجات اللي هو بيقول لك ايه ان كورنثوس كان فيها اغنياء وفقراء لكن معظمهم من الفقراء والسواد الاعظم من المساكين والعبيد فبيقولوا اهل خلو دي او المفروض الترجمه الذين لي خلوي يعني ايه؟ يعني عبيده اللي بتوعه الناس بتوع خلوي عبيده تمام هم اللي اخبروه عن الموضوع ده طيب المشاكل التي تحدث عنها بولس في هذه الرسالة الشخص اللي ايه اللي نيل الدنيا وزنى بامرأة أبيه والعياذ بالله التقاضي عند المحاكم الوثنية دي كانت مشكلة بالنسبة لبولس ازاي تتقاضوا عند الوثنيين أو هل بترفضوا ان انتوا تتقاضوا عند الوثنيين أحداث الفجور اللي هي ايه الإباحية الجنسية البلبلة أثناء إقامة الشعائر واضح ان كان في عندهم مشكلة في الموضوع ده والضلال في عقيدة القيام من الأموات واضح إن كان في مسيحيين أو في جماعة كانت بتقول إيه المسيح ما قامش من الأموات أو ما فيش قيام من الأموات أصلا تمام طيب فهو بيقول ايه برضه من ضمن النقاط اللي احنا بنقدر نستشفها من رساله كورنثوس الاولى ان بولس بيبعت لهم رسائل هم كمان بيبعتوا لهم رسائل وفي ايه تواصل عن طريق الرسائل انا هكتفي بهذا القدر النهارده والمره الجايه نبتدي نقرا فيها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك